السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت ثم أما بعد إخواني في الله أخواتي في الله أباء الفضلاء أمهاتي الفضليات ربنا يبارك فيكم وربنا يتقبل منكم وكل عام وانتم بخير وزي ما قلنا اخيرا جاء رمضان اخيرا جاء شهر طهارة القلوب اخيرا جاء شهر فتح ابواب السماوات السبعة اخيرا جاء شهر قبول الله لينا كلنا ربنا يقبلنا يا رب يا ترى عملتوا ايه في الثلاث ساعات اللي فاتوا صليتوا التراويح ازاي الخشوع كان شكله ايه الدعاء كان شكله ايه لاول مرة يا اخواني ولاول مرة يا اخواتي باذن الله سبحانه وتعالى هنلتقي في شكل جديد تماما من البرامج بتاعتنا زي ما اتعودنا احنا اتعودنا او يعني يعني بالنسبه للنوعيه اللي انا يعني دايما بتعامل معاها في البرامج ان انا اتكلم انا ما بسمعش اللي قدامي ما بشوفش رد فعله ما بشوفش تاثره ما بشوفش عمل ايه ما بشوفش خد الكلام ده وطبقه ولا لا عرف ولا لا قدر ولا لا ثبت ولا لا عمل ايه بالكلام ده وصل لربنا ولا لا البرنامج ده يا اخواني بالنسبه لي انا يهمني جدا البرنامج ده يخلينا اصدقاء انا اخوك انا اخوك ما تخافش مني ما تقلقش مني انا اخوك وحبيبك لو في حد في الدنيا دي كلها حروص عليك هيبقى انا مش انا يعني حازم انا الداعيه اللي بدعوك الى الله لو في حد في الدنيا خايف عليكي زي اخته بالظبط هيبقى انا يبقى اذا يا جماعه انا اول كلمه عايز اقولها ساكت ليه ما تسكتش انت اكبر مشكله في حياتك في حياتك انك مش لاقي حد يسمعك انت اكبر مشكله عندك ان ما حدش بيسمعك ولا حاسس بيكي ولا مقدر اللي انت فيه ولا مقدر ظروفك ولا مشاكلك ولا الضغوط بتاعتك الشاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجامع مش لاقي حد يسمعه وصل لدرجه ان وسط الصحابه وهم قاعدين قال له ائذن لي في الزنا ائذن لي في الزنا يا نهار ابيض تخيل ما هو لما فتح قلبه هو ده اللي في قلبه هو ده الحقيقه حصل ايه هنتكلم في الموقف ده يا اخواني ان شاء الله باذن الله بعد كده ولكن انا عايز يعني اقول لكم تاني فكره البرنامج افتح لي قلبك انا عايزك تفتح لي قلبك لو عندك قصه توبه ليك حاسس ان هي فعلا هتفيد اللي يسمعها قولها لو عندك مشكله في المعصيه مشكله في الواقع اللي احنا عايشين فيه مشاكل الشباب ما بين ال trance party وال dish party وال pool party وال... وال dry party وال wet party والالفاظ اللي ممكن الناس تقعد تسمع هو بيقول ايه ايه الكلام ده ولكن الشباب عارفين الكلام ده الشباب عارفين هذا الكلام الان وعارفين كل كلمه من الكلام ده بتدل على ايه يعني اخواني واحبابي صغيرين كبار عايزين نفتح نفتح قلوبنا لبعض ونتكلم ونشوف نوصل لربنا ازاي عايزين نفتح لي قلبك تبقى موسوعه مشاكل التوبه عقبات التوبه ايه فلا اقتحم العقبه ايه العقبه اللي بينك وبين التوبه حبيب قلبي انا عايزك تعرف انا عايزك تجيب الوقت ورقه وتكتب عليها الذنب اللي بينك وبين ربنا انا بعمل ذنوب كتير لا لا لا لا في ذنب منهم انت عارف انك لو سبته هتسيب كل حاجه انك لو سبته هو ده فعلا اللي بينك وبين ربنا هو ده اللي ربطك بالمعصيه وببيئه المعصيه اكتبوا كده اكتبوا واقطع الحته من الورقه اللي الذنب ده اتكتب فيها اهو مكتوب الذنب ده بنت مكتوب الذنب ده مخدرات مكتوب الذنب ده فراغ مكتوب الذنب ده صحبه ايا مكان امسك الورقه دي الورقه دي جزء من صحيفتك الورقه دي انت واقف الوقت يوم القيامه وقدامك الجنه ونعيمها لولا الورقه دي كنت دخلت الوقت وتنعمت انت واقف يوم القيامه بالورقه دي وقدامك وفد المتقين رايح لربنا ربنا بيقول لهم اني راض عنكم فهل انتم راضون عني اللي بينك وبين الوقفه دي الورقه دي الورقه دي انت واقف بيها يوم القيامه والنار اهي بتسعر لو اترميت فيها يبقى بسبب الورقه دي حبيب قلبي لازم نعرف ايه العقبه اللي بيننا وبين ربنا عايزين في البرنامج ده ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نعرف يا اخواني انت ساكت ليه لازم تتكلم لازم تفتح قلبك كل واحد مننا جواه خراج الخراج ده فيه صديد اه لما هتفتح الخراج هيطلع صديد بس هتروق بس هتحس انك انت تعافيت لاول مره في حياتك الصديد يطلع ولكن بعدها انت هتبقى انسان شفيت هتبقى انت ساعتها خلاص عرفتي طريقك التوبه يا جماعه التائب تايه مش عارف يعمل ايه وهيسيب اصحابه فعلا وهيقدر ولا لا وهيعيش حياه فراغ ولا الالتزام ده حياه جميله ولو جميله يعيشها ازاي ويبدا ازاي ويتخلص من الذنوب اللي هو فيها ازاي يعمل ايه تايه تعبان عايز حد ياخد بايده عايز حد يمسك ايده ويوصله خطوه بخطوه في الطريق لله سبحانه وتعالى يعني يا اخواني انا بحاول ان احنا نبقى اصحاب وان احنا نبقى اصدقاء وان احنا نتواصل مع بعض ما تخافش مني احنا اصحاب واخوات ويعني ارحم ناس ببعض واكتر ناس هتقدر بعض واكتر ناس باذن الله سبحانه وتعالى هتعين بعض في طريق الهدايه عشان كده انا عايزك تفتح لي قلبك انت ساكت ليه حنظله سيدنا حنظله عارف سيدنا حنظله سيدنا حنظله الاسيدي واقف في الطريق واقف في الطريق سيدنا ابو بكر ماشي لقاه بيعيط واقف في الطريق بيبكي ليه نافق يا حنظله انا عندي مشكله انا عندي مشكله ومش قادر ان انا افتح قلبي بيها وما قلتهاش لحد بس انا وصلت لدرجه ان ما عدتش قادر اسكت خلاص انا هنفجر انا منافق سيدنا ابو بكر الصديق حنظله بيعيط انت مره عيطت بسبب مشكلتك انت مره عيطت بسبب احساسك انك مقصره في علاقتك بالله انت مره عيطت بسبب مشكلتك في علاقتك بالله بيعيط بالدموع قال له في إيه؟ قال له نافق يا حنظله نافقت ليه انا ببقى عند النبي عليه الصلاه والسلام ايماني في السماء بروح الدنيا بلاقي حاله قلبي اختلفت عن الحاله اللي انا فيها مع النبي عليه الصلاه والسلام يبقى انا منافق ابو بكر قال له اني لا اجد ما تجد طب نفتح قلبنا لمين طب نكلم مين طب نقول مشكلتنا لمين ما لازم حد اقول له مشكلتي ما هو لازم حد اتواصل معاه ما هو لازم حد يحس بيا واحس بيه لازم حد بيحبني بجد وبيخاف عليا بجد ويتمنى لي الخير بجد وقلقان على اي مشكله في حياتي بجد ومستعد يساعدني على قد ما يقدر بجد اروح له واحكي له مشكلتي طب نعمل ايه هلم بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر وسيدنا حنظله يروحوا للنبي عليه الصلاه والسلام يروحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يروحوا للنبي يحصل ايه يا اخواني النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا حنظله لو تدومون كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكه في الطرقات ولكن يا حنظله ساعه وساعه حنظله لما فتح قلبه اكتشف ان المشكله بتصور تاني وشاف حل للمشكله تاني وقدر يعرف فعلا ازاي يوازن ما بين الدنيا وما بين الدين في حياته لما فتح قلبه وقال المشكله يا جماعه احنا عايزين يعني الوقت باذن الله سبحانه وتعالى نوصل لمبدا انك لازم تفتح قلبك وانك لازم تقول اللي جواك وانك لازم ما تخافش وانك انت لازم انت عندك مشكله وبتحلها ايه المشكله ايه القضيه يعني احد اخواننا كان عنده مشكله كبيره سبحان الله العظيم فيعني واحد بيقول له يعني يعني بيكلمه فيها قال له فيها ايه انا عندي مشكله وبحلها ايه اللي يخجل في كده وايه اللي يضايق في كده وايه اللي يزعل في كده وايه اللي يحرجني في كده لازم نحل مشاكلنا يا جماعه والا الصديد لو اتكتم الصديد لو اتكتم هيعمل مشاكل جوه الجسم هيعمل مشاكل جوه القلب الهموم اللي جوه القلب يا جماعه تخيلوا لو احنا دلوقتي سمعنا ان في مجموعه طلعت على السد العالي مجموعه من الشباب و في اتصال معانا مين أيوة.
معانا ان شاء الله
ايوه السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته الشيخ حازم اهلا وسهلا ايوه يا اختي آه رمضان كريم يا شيخ اهلا وسهلا م- منين يا اختي ان شاء الله معاك ام جمانه اهلا وسهلا اهلا وسهلا من القاهره من القاهره تشرفنا اتفضلي يا اختي افتحي قلبك على ام حضرتك أهلا.
آه والله يا, يا شيخ حازم يعني انا عجبني جدا اللي حضرتك قلته دلوقتي اللي هو الصديد لما بيتكتم بيعمل مشاكل في الجسم كتير مم.
و آه للاسف يعني ايه المشكله ان هو يعني كل بني ادم في الدنيا يعني بيبقى جواه حب ربنا مهما كان بعيد عن ربنا بس المشكله بتبقى في الاراده او في ان بني ادم يقدر يتغلب على اللي هو عايزه ويقرب من ربنا ويتغلب عندك كام على سنة يا أم أطماعه جمانة؟
و- والحاجات دي عندك كام سنه آه حضرتك سامعني؟
اه انت عندك كام سنه
آه 28 28 سنه يعني شابه صغيره يعني اه بس متزوجه وعندي اطفال وده طبعا هو اللي خلاني يعني ابتدي ابص للدنيا بشكل مختلف تاني طب انت خالص.
دلوقتي مشكلتك ان في يعني في مشكله معينه في التوبه ولا في تجربه عايزه تحكيها لا هي المشكله ان انا طبعا مش عايشه زي ما انا عايزه اعيش او زي ما يعني مش برضي ربنا بالشكل اللي انا عايزاه وحاسه ان هو يبقى هو ده الصح اللي يرضيني ويسعدني ويخليني انام مطمنه بالليل و- والحاجات دي يعني انت محجبه يا ام جمانه لا مش محجبة والله انا نفسي يعني انا نفسي مش عايزه يعني ايه ما هو دي الحاجه يعني انا جيت في فتره كده حسيت ان في في حياتي حاجات كتير قوي عايزه تتصلح فقعدت فكرت فيها وعملت ورقه آه وحاجات تحت بعضيها كانها يعني هوم ورك او واجب هعمل منه كل يوم لازم حاجه واشوف انا مثلا بعد مده معينه انا حققت منها قد ايه انت ليكي علاقه خلاص.
ب- يعني يعني مثلا وانت مثلا اصغر من كده قبل الجواز كنت بتروحي نوادي معينه في القاهره او ليكي علاقه مثلا ب بالجو ده او الواقع ده
آه الايه الايه الواقع ايه نوادي القاهره نوادي اه لا لا لا لا لا لا خالص بالعكس على فكره انا يمكن حاسه بحاجه غريبه جدا يعني مش عارفه اقولها ازاي بس لازم شيخ هو ال- اللي يعني يقدر يقولها لي انا ساعات بحس ان انا من كتر ما انا حياتي ما فيهاش ذنوب انا مش عارفه مش لاقيه دفعه تدفعني اكتر من اللي انا فيه يعني حضرتك فاهم قصدي يعني مثلا انا ما بخرجش من البيت ابدا نادرا طيب ما انت ما- نفسك ما بحبش تقابلي أحتك تقابلي بالناس.
ربنا سبحانه وتعالى مع ما امهات بحبش أحتك المؤمنين بالناس، محتشمه جدا في مظهري آه ما بتكلمش على حد ابدا بكره النميمه جدا طيبه لاقصى درجه يعني بحاول ابقى شريره ساعات ما بعرفش ما هو جميل يا ام فأصلاً- جمانه ولكن تسمعيني لو سمحتي يعني أنا انت مع دلوقتي حضرتك.
بتقولي انك انت كويسه وانسانه كويسه وطيبه وكل حاجه ولكن انت مش محجبه يعني انت يعني دي مشكله عندك احنا عندنا مشكله آه.
دلوقتي يا ام جمانه في المجتمع اسمها انا كده كويس انا كده كويس انا انسان كويس وطيب وبريء وما بعملش مشاكل ونيتي طاهره تجاه الناس واخلاقي كويسه ما ظلمتش حد ما اذيتش آه.
حد ولكن المشكله كلها دلوقتي ان انا يعني يعني ان انا يعني ممكن يكون في حياتي بعض معاصي المعاصي دي مش صغيره يا اخواني في حياتنا المعاصي دي مش صغيره في حياتنا انت يعني تتمنى انك انت تقابلي ربنا كده يعني انت جاهزه انك تقابلي ربنا الليله انت نفسك انك انت يعني انت مبسوطه انك انت تفضلي كده ولا نفسك تبقي احسن ولا نفسك تقربي من ربنا اكتر ولا نفسك ترضي ربنا اكتر سبحانه وتعالى اه ولا نفسك ترضي ربنا اكتر يعني طبعا ام جمانه يا اخواني يعني يعني هي شابه من الشابات الصغيرين وهي كانت متجوزه من بنات القاهره آه يعني هي آه هي مشكلتها الوقت ان هي ايه هي كويسه في كل حاجه واخلاق وسلوك و و- ودي بتبقى مشكله دايما يعني ممكن البنات اللي بتبقى ايه يعني في طبقه اقتصاديه عاليه شويه اخلاقيا عاليه ولكن ايه المشكله هو طرحه الراس دي هي القضيه يعني زي ما قال بعض الدعاه كده ما هي المحتشمه من غير طرحه راس 90% محجبه قال لا والا بقى نقول للرجاله ما انت محجب وغير محجب ما هو الراجل هو كمان له عوره هو محجب ولا غير محجب لا يا اخواني لا يا اخواني دين ربنا مش كده انت لازم تقف وتسال نفسك ولازم تقفي وتسالي نفسك انا الوقت جايز ان انا انزل تحت التراب اتسال من الملكين انا نفسي اقابل ربنا كده انا الوضع اللي انا فيه ده احسن حاجه اقدر اقدمها لربنا انا في الدنيا جبت اخري وانا بمتحن عشان اخد شهاده الكليه جبت اخري وانا بتاجر جبت اخري وانا ب... بختار زوج وانت بتختار زوجه جبت اخرك طب وانت بقى بتقدم لربنا اللي تقدر عليه جبت اخرك ولا لا يا اخواني عايزين يعني ندخل الوقت في نقطه ان لو سمعنا ان مجموعه من الشباب طلعوا على السد العالي وما نشنتهم وحشه ولا حاجه بس كل واحد ماسك فاس وقاعدين يكسروا في السد العالي قاعدين يكسروا في الخرسانه قاعدين يكسروا في السد العالي اللي هيحصل ايه الدنيا كلها تتقلب دول هيضيعونا دول هيموتونا دول هيغرقوا مصر كلها الامن القومي خطر على الامن القومي الجيش هيتحرك القوى الشعبيه كلها هتتحرك ليه هيجن... هيموتونا لو سبناهم انا عايز اقول لكم ان واقع الشباب الوقت لو اتساب هيضيعنا يا جماعه واقع شباب في النوادي في البلوتوث في القنوات في مواقع النت في الشاتنج واحنا قاعدين الوقت في رمضان والناس بتصلي التراويح ولسه جايه في الجامعات في الشوارع في المصايب في الشواطئ في مارينا في شرم في الساحل واقع شباب اصبح خطير يا اخواني خطر على الامن القومي اتصال الو السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته دكتور حازم اهلا وسهلا رمضان كريم يا دكتور اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك يا اختي دكتور بعد اذن حضرتك انا كان في مشكله عندي ونفسي و... و... نفسي حضرتك ترد عليا وتلاقي لها حل طيب انت منين انا من بورسعيد عندك كام سنه 20 سنه يا دكتور 20 سنه صغيره يعني طيب اتفضلي ايه المشكله آه، مشكلة يا دكتور اني متابعة حضرتك من السنة اللي فاتت من اول على فين يا شباب و... والتزمت فعلا و... وسمعت كلام حضرتك بالحرف كل حلقة كنت بتقولها كنت بنفذها بس اتخطبت وخطيبي متدين الى حد ما بس احنا يعني اهلنا احنا من عيلة واحدة واهلنا مصممة ان احنا نعمل فرح غير اسلامي ايوه ايوه يا اختي ربنا يبارك فيكي طيب ربنا يبارك فيكي يعني هو الوقت يا جماعه هي مشكله ان يعني ايه ليسال الصادقين عن صدقهم يعني احنا عايزين نكمل نكمل من الاول للاخر مع ربنا نكمل من الاول للاخر مع ربنا يعني زوجة موسى ذكرت في القرآن كتير جدا ذكرت سورة القصص وفي سورة طه ذكرت وفي سورة النمل طب ذكرت ليه لان هي عملت حاجة واحدة عارفين هي ايه اختارت زوج صالح اختارت انسان يعينها على طاعه ربنا سبحانه وتعالى رغم ان موسى كان فقير وجاي مطارد وجاي مهدد ولكن اختيارها الانسان صالح فائق يا بنات يا كل واحده قاعده قدامي دلوقتي سنها من اول 17 18 20 4 5 6 7 لسه ما اتجوزتش انت اكبر عباده ليكي الوقت بعد صلاه الفريضه والفرائض بتاعت الدين انك تختاري زوج صالح لان ده يا اما اللي هيزوقك لقدام يا اما اللي هيرجعك لورا فلازم تختاري زوج صالح ولازم تبقي صامده وتغيريه لو عنده سنه عايزه تتغير تغيريه تحثيه تخليه يسمع تخليه يقرا تشجعيه انت ليكي تاثير كبير جدا عليه وانت ليك تاثير كبير جدا على زوجتك زوجه المستقبل او على اللي انت عاقد عليها او فيعني يا جماعه دي عبادتكم يا بنات دي اكبر عباده ليكوا في الدنيا الوقت بعد الفرائض الاساسيه في الدين انك تختاري انسان صالح تختاري زوج صالح عشان كده يا جماعه يعني ال- التوبه يا اخواني التوبه قرار جريء جدا التوبه الى الله قرار في غايه الجراه ولكن لازم يتاخد في الزمن اللي احنا فيه ده عارفين الله يرحمها هاله فؤاد الله يرحمها لو طبعا كتير جدا منكم هيبقوا فاكرها ممثله من الممثلات هلا فؤاد نشأت نشأة دينيه ونشأة دينيه عاليه كويسه ولكن كان جواها وازع للدين ووازع للشهره وللتلفزيون و... وللاضواء و... و... واتعرفت بسرعه ويعني مره من المرات يعني وطبعا الصراع ده جواها على طول مره من المرات وهي في آه، بتولد آه، فيعني ح- يعني حصل خدت طلق صناعي ثلاث ايام كاملين مفيش حصل انسداد في عنق الرحم كانت هتموت فيها بعدها جالها نزيف شديد جدا كانت هتموت اسباب ورا بعض بعدها اضطروا يفتحوا لها يعني ايه آه، قيصريه ولادها قيصريه قعدت اسبوع بعدها في المستشفى في حاله صعبه جدا وبدات تفكر مع نفسها اتوب ولا ما اتوبش اسيب عالم الفن ده ولا ما اسيبوش انا صح ولا غلط انا ينفع اقابل ربنا كده ولا لا وهي جايه تخرج في اليوم وما خدتش قرار جايه تخرج يحصل تورم في رجل اليمين ويكتشفوا ان في جلطه في رجل اليمين ويعني محتاجه انها تقعد مده ثانيه في المستشفى تبدا تفكر تاني مع نفسها انا صح ولا غلط المشاكل اللي ورا بعض ديت يعني رساله ليا من ربنا ولا لا يا ما جالك رسائل من ربنا وانت مش عارف تترجمها يا ما جالك رسائل من ربنا وانت مش عارفه تترجميها لازم نترجم رسائل ربنا لغايه دلوقتي مش قادره تاخد قرار مش قادره تاخد قرار انها تسيب العالم بتاعها ده قرار التوبه قرار قيري يا جماعه قرار قوي قرار عايز انسان قوي دينه قوي شاري فعلا الجنه فعلا ويعني تبدا تروق من الجلطه اللي هي فيها الجلطه اللي في رجل اليمين في اليوم اللي خارجه فيه من الجلطه يفاجئوا بتورم في رجل الشمال اشد واخطر جلطه تانية في الرجل التانية ولكن المره دي تاثر عليها تاثر شديد جدا وتاثر عليها صحيا تاثر شديد جدا وكان يعني الموضوع في غايه الخطوره في الوقت ده لدرجه ان هي في مره من المرات يعني اصيبت زي ايه يعني اصيبت ب- بحاله صحيه راحت في غيبوبه كل اللي حواليها حسبوها ماتوا اللي وقف يصلي واللي وقفت تعيط واللي قال لها قولي لا اله الا الله قبل ما تروح في الغيبوبه دي اخر كلمه سمعتها كانها وهي في الغيبوبه فكرت انا هقابل ربنا كده انا هنزل قبري كده انا هنزل تحت التراب كده انا هتحاسب كده هقابل ربنا ازاي انا مش ده مكاني ولا دي حياتي ولا ده المكان اللي ربنا يرضى عني فيه هقابل ربنا ازاي وهقول له ايه هقول له ربنا سبحانه وتعالى ايه وتاخد القرار وهي بتصحى من الغيبوبه تصحى تلاقي اللي بيعيط واللي بيصلي واللي واقف يعني كله واقف مبهوت مش عارف يعمل ايه وتاخد القرار قبل ما تخرج من المستشفى ان هي لا يمكن هترجع تاني لحياه الفن وتعلن ان هاله فؤاد الممثله ماتت وهالة فؤاد الجديدة إنسانة تانية ملهاش أي علاقة بالتمثيل خدت هذا القرار يا إخواني خدت هذا القرار الجريء معنا اتصال
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا مين معايا أنت معاك معاك محمد أهلا وسهلا منين يا محمد انا من المنصوره أهلا وسهلا ازيك يا حماد عندك كام سنة حبيبي انا عندي 25 سنه آه. اتفضل حبيب قلبي عندك قصة عندك مشكلة افتح قلبك ايوه انا انا كان عندي قصه كبيره قوي مع المخدرات مع المخدرات اه مع المخدرات فتعاطى و- فعقر
وكانت تقريبا يعني القصه بتاعت ان انا فاقد الامل تماما فقد أنا الأمل أرجع.
سبحان الله الأمل في الله طب تقدر تقولها لنا في ثلاث دقايق يا محمد اقدر اقدر اتفضل حبيب يعني هو قلبي.
م- مقتبس القصه ان انا يعني مولود كويس يعني الصحبه واللمه والكلام ده كله إيه، خلاني في طريق المخدرات كتير بس هو القصه الكبيره اللي اثرت فيا قوي ان انا كان آه، والدي وهو بيتوفى م، سبته نروح المستشفى وانا رحت المخ- اخد مخدرات
والدك في المستشفى وانت رايح تشرب مخدرات اه رايح اشرب مخدرات مم.
والراجل كان بيموت مم.
فده كانت اكبر قصه اثرت فيا
طيب يا محمد معلش اسالك اسئله صريحه وما تزعلش مني اتفضل مديت ايدك على فلوس والدك او والدتك او فلوس حد كتير كتير لدرجه ان انا قلت لهم آه، خبوا حاجاتكم عني ما تسيبوش حاجه قدامي يعني انت مديت أنا- أنا المخدرات مش قادر.
خلتك يعني تسرق اقرب الناس اليك يا محمد طب اسالك سؤال تاني يا محمد ايه الخسائر اللي انت خسرتها في حياتك اكبر معصيه بتجيب خسائر في الدنيا المخدرات ايه الخسائر
الخ- الخسائر في المخدرات
حسيت انك خسرت ايه
انا خسرت حياتي كلها بسبب المخدرات ثقتي باهلي بربنا بالناس ب- بكل حاجه ان انا كنت ببقى ماشي منبوذ اساسا في المجتمع ان انا لما اخش بيت من حد قرايبي إيه، الناس بتخاف مني يعني ان انا لدرجه ان انا ما عدتش قادر اخش عند حد
كله خايف منك كله خايف مني اه حقيقي مم. وكله رفضك ما كنتش حاسس انك مهدد من الله ان ربنا يعاقبك باللي انت فيه في اي وقت كنت مهدد تماما و... وشفت الموت بعيني كذا مره
وانت بتشرب اه حصل.
حد صاحبك مات وهو بيشرب يا محمد اه ليا حد صاحبي مات وهو بيشرب وهو قاعد معانا كنت انت معاه اه كنت معاه عملته ايه لما مات
آه، كان كل يعني هو كان طبيعي ان الناس كلها ان احنا سيبناه ومشينا س- هربته أهله وسبتوه بعدها.
هربته وسبتوه مات هربته وسبتوه يعني ما خدتوش المستشفى حتى يمكن يكون لسه ما ماتش
اما هو كان تقريبا ان احنا كان بيقع مننا على طول فالراجل بعد شويه هيفوق آه، فانتوا هربتوا وسبتوه يا محمد اه سيبناه.
طيب يا محمد نقطة التحول في حياتك ايه يا حبيب قلبي؟ ايه نقطة نقطة- التحول؟
نقطه التحول في حياتي ان انا يعني آه، بصيت لقيت نفسي انا مش عايش عايش مدفون انسان مدفون بالحياه فكانت ان انا اقرب من ربنا شويه انا بكلمك بكل امانه مم.
وحاولت ان انا اتوب قبل كده كذا مره وما قدرتش ما بس قدرتش مع ليه؟
ذلك فعلا ومن جوايا انا ربنا واقف معايا و- وسهل لي طرق كتير وقدرت الحمد لله يعني انا عاوز اوصله بس ان اهلي وقفوا معايا كتير طب انت اتعالجت ما- في ما مكان يا تخلوش محمد عني.
ولا انت بطلت لوحدك؟
ايه بطلت لوحدك ولا اتعالجت في مكان؟
لا اتعالجت في مكان اتعالجت في مكان جزاك الله اتعالجت في خير مكان وتقريبا كنت يعني في اخر ورث من فلوسي بضيعه
جزاك الله خيرا يا محمد ربنا يبارك فيك شباب المخدرات يا جماعة له حياة تانية خالص شباب المخدرات ده بي بيفوق من المخدرات كل وظيفته يجيب فلوس ازاي بيسرق فيهم ناس بيقتلوا ابائهم فيهم ناس بيرتكبوا جرائم قاتلة جرائم بشعة جرائم رهيبة فيهم ناس بيتخلوا عن ادميتهم بتاع المخدرات ده بيتحطم بيخسر مراته لو متجوز بيخسر ابوه وامه لو هو لسه مش متجوز بيخسر حياته بيخسر شهادته بيتحول لحطام انسان فيعني من اصعب الذنوب اللي ممكن حد يتعامل معاها ذنب المخدرات يعني كان في احد ال- اتصال طيب اتفضل ايوه السلام عليكم السلام عليكم ايوه عليكم السلام ورحمه الله اتفضلي ازيك يا دكتور حازم اهلا وسهلا اتفضلي عامل ايه الحمد لله اتفضلي كل سنه وانت طيب وانت طيبه اتفضلي عندك مشكله او قصه اه انا كنت عايزه البس النقاب واخواتي كانوا معترضين جدا يا دكتور وبعدين والله العظيم حضرتك اللي علقت قلبي بالنقاب وحضرتك غيرت في حياتي حاجات كتير جدا طب وقدرتي تلبسيه ولا لا اه الحمد لله رب العالمين ادعي لي ان ربنا يثبتني يا دكتور حازم طيب يعني تقولي ايه للي نفسهم يلبسوا النقاب واهلهم منعينهم اقول لهم ادعوا والدعاء والله يا دكتور حازم الدعاء بالدعاء يعني الحل هو والله الدعاء.
يصدق والله يصدقك والله الحل هو العظيم يا الدعاء دكتور يعني حازم رساله لكل واحده نفسها تلبس نقاب وده واهلها فضل منعينها ربنا الحل هو وفضل الدعاء يا حضرتك جماعه والله العظيم يا دكتور حازم انت غيرت في حياتي حاجات كتير جدا والله طيب.
وخلتني ادور على الزوج الصالح فعلا ربنا يبارك لك يا رب في علمك وفي الله, عملك الله يا رب.
يبارك فيك يا اختي ربنا يبارك فيك لك يا رب ربنا يبارك فيكي ربنا يبارك فيكي المشاكل التوبه كتير قوي يا جماعه مشاكل التوبه كتير جدا والمعاصي اصبحت مسيطره علينا سيطره رهيبه سيطره رهيبه يعني انتوا دلوقتي لو شفتوا حياه ال- يعني لما ربنا يقول فاذنوا بحرب من الله ورسوله ده على الربا ده ده معصيه تخيلوا لو الوقت امريكا اعلنت الحرب على مصر وفوجئنا بالبوارج الحربيه ماشيه في المحيط ومتجهه لينا حاملات السفن ماشيه في الطريق الطيارات الميراج بتعمل حملات استطلاع وترجع تاني تخيلوا رعبنا هيبقى شكله ايه امريكا اعلنت الحرب علينا تخيلوا الرعب شكله ايه القواعد العسكريه هينطلق منها طيارات علينا طب لو الله اعلن الحرب علينا نعمل ايه تخيلوا بسبب معصيه واحده منتشره وماليه المجتمع دلوقتي ربنا قال فاذنوا بحرب من الله معصيه الربا طب وكل المعاصي اللي احنا بنعملها وكل الحرب اللي احنا بنعملها وكل المعاصي دي حرب على الله يا اخواني يعني يعني احنا احنا في وضع خطير يا شباب احنا في وضع خطير يا جماعه انا عايز كل واحد منكم يعيش في خطوره القضيه اللي احنا فيها دلوقتي يعني احد الشباب كان شاف رؤيه انه داخل المقابر او ان احنا داخلين المقابر مع بعض قاعدين نفتح التراب على ال- الشباب اللي جوه تربه نفتحها نلاقي شاب مات وتربه نلاقيه بيحتضر ونحاول ننقذه تربه مات تربه الشباب دلوقتي فعلا كده في منهم اللي قلبه مات من كتر المعاصي من كتر المعاصي وفي منهم اللي بيحتضر وعايز حد ينقذه احنا دلوقتي في مرحله ان لازم تعلن حاله طوارئ من اجل انقاذ ال- المجتمع من المعاصي اللي هو فيه لازم تعلن حاله طوارئ كل معصيه في المجتمع تهديد لينا تهديد في ديننا يا جماعه يا جماعه كان كل نبي من الانبياء بيقف قدام قومه يقول لهم الا تتقون الا تتقون انتوا مش عارفين المعصيه بتودي فين وبتنزل عليكم ايه وبتزيل نعم شكلها ايه وبتجيب خسائر فادحه ازاي انتوا مهددين بكل معصيه عصيناها ولو بعد 100 سنه من ارتكابها عشان كده احنا عاملين الوقت بالظبط زي سفينه السلام 98 لما غرقت في ناس ماتت على طول وفي ناس مسكت اطواق فضلت يوم واتنين في الميه مستنيه اي طياره تيجي تمد لها طوق نجاه الشباب الوقت كده يا جماعه والامه الوقت كده احنا كده كل واحد فينا مستني ان حد يجي يمدله طوق نجاه مستني ان حاجه تنقذه مستني ان حاجه تنتشله من اللي هو فيه عايزين نواجه قضيه المعصيه في المجتمع عايزين البرنامج ده يبقى حرب على المعصيه في المجتمع حرب حقيقيه انتوا عارفين فكره البرنامج ايه اصلا فكره البرنامج ان من قصص التائبين ندي امل ندي امل لكل شاب شايف انه ما يقدرش يتوب وما يقدرش يسيب ومش متخيل الحياه بدون المعصيه دي انا لا يمكن اعيش بدون فلانه انا لا يمكن اعيش بدون فلان انا ما اقدرش اعيش بدون القنوات والكليبات انا ما اقدرش اعيش انا انا الفراغ هيقتلني لو سبت الصحبه اللي انا فيها كل ده وهم يا جماعه كل ده وهم كل ده وهم من الشيطان يهيئ لك ان المعصيه دي ما ينفعش تسيبها وان حياتك من غيرها مستحيله وتكتشف في النهايه انها كانت حته شلن واترمى وكان سدد عليك الدنيا وخلاص عايزين نواجه المعصيه عايزين يبقى في حرب على المعصيه الكلام اللي انا بقوله ده والبرنامج اللي انا بقوله ده البرنامج ده يا جماعه كام هيسمعوه الامه مليار و400 مليون لو سمعوا مليون لسه مليار و399 مليون ما سمعوهوش يبقى في فرق بين ان واحد يقول الحق وان في ناس تنشر الحق انت لازم تنشر قضيه التوبه لازم تنشري وسط صحباتك قضيه التوبه لازم يا جماعه لازم يكون لنا جهد فعال وحقيقي نشوف احنا نعمل ايه لاجل الله سبحانه وتعالى لاجل ان ربنا ما يعصاش في المجتمع اللي احنا عايشين فيه يعني الحقيقه ان يعني يعني في افكار كتير جدا وافكار كتير عايزين نتناولها افكار كتير انا كنت معاكم دلوقتي في قصه توبه الممثله هاله فؤاد الله يرحمها اول ما قالت هاله فؤاد الانسانه الجديده خلاص الممثله ماتت حاولوا ان هم طبعا يضغطوا عليها في الانتاج وكده مفيش فايده خلاص البعض هناها وعرف ان هي يعني ان شاء الله هي اللي تبقى فازت وبعدها يعني باقل من سنتين تقريبا اصيبت بسرطان الله يرحمها وتوفاها الله سبحانه وتعالى يعني بفضل ومنه الله بعد ما تابت الى الله بعد ما تابت دي لو كان يعني لو حد كان عاصي ونزل قبل ما يتوب كان حصل ايه كان حصل ايه لو عاصي ونزل زي ما كنا بنتكلم النهارده في اقبالني يا رب قاتل المئة لو كان اتأخر يوم واحد في التوبة كان نزل التربة اتحاسب على 100 واحد قتلهم كان مسك نزل التربة اتحاسب على 1000 مرة زنا فيها كان نزل التربة اتحاسب على ملايين مال حرام كلهم كان نزل التربة اتحاسب على ظلم عباد قد ايه على معاصي قد ايه انت مش هتقدر تدفع فواتير معصيتك انت لازم تفهم كده ولازم تفهمي كده مش هنقدر ندفع فواتير المعصيه بتاعتنا مش هنقدر نسدد الفواتير دي مش هنقدر نعيش حياتنا مهددين ان في اي لحظه تنزل عقوبه ذنب طب ليه ليه تفضل حياتنا في خطر يا جماعه لازم نواجه قضيه المعصيه في حياتنا ولازم نقف معاها وقفه حقيقيه يعني طبعا فكره البرنامج بتتضح يعني كل ما يعني ندخل اكتر في البرنامج فكره البرنامج بتتضح اكتر آآ آآ زي ما بقول لكم الشاب اللي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ائذن لي في الزنا الصحابه ما قدروش يستوعبوا ان في واحد فتح قلبه للدرجه دي ان في واحد ما هيعمل ايه هي دي مشكلته ده مشكلته دي هتقول له افتح قلبك هيقول لك ائذن لي في الزنا هتقول له اسكت خلاص هيسكت لان هو يعني هي دي المشكله بتاعته طب الشاب اللي دي مشكلته يعمل ايه ومين يسمعه الشاب ده لما دخل الصحابه كلهم جعزوا النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الله والجنه والنار والاخره كلهم قالوا له ما امشي انت مكانك مش هنا انت مكانك مش وسط الناس دي مش وسط المسجد ده مش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انت مكانك بره اللي يقول اذن ليه في الزنا النبي قال لا ده مكانه بره ده ما فيش حد مكانه بره بيت ربنا للكل النبي عليه الصلاه والسلام قال له اذنه قرب قرب تعالى اذنه اذنه قرب يعني كله قال له ابعد الوحيد اللي قال له قرب النبي عليه الصلاه والسلام الوحيد اللي اللي استوعبه النبي عليه الصلاه والسلام الوحيد اللي سمعه الوحيد اللي رحم حاله الوحيد اللي رأف بيه الوحيد اللي عارف ان ده مريض غلبان عايز حد عايز حد يسنده اما تلاقي شاب ماشي في الشارع بسبب المخدرات بيريل بيريل يا جماعه ده ضحيه ده غلبان ده انسان مدمر ده ده مجني عليه وان كان بيحاسب الا ان الجزء الاساسي ده ده ده مش ده مش مجرم على الاساس ده عايز حد يساعده ده عايز حد ينتشله ده عايز حد يحتضنه ده عايز حد يسمعه معنا اتصال يا اخواني السلام عليكم السلام عليكم آه، آه، انا ساره عندي 16 سنه ساره عندك 16 سنه اتفضلي يا ساره عندك قصه ولا عندك مشكله انا بصراحه عندي مشكلتين اتفضلي
آه، آه، اول اول مشكله ان انا مع ربنا يعني يعني جديد يعني ما- ما عنديش اراده خالص مع ربنا انت عمري ما- انت من محافظه ايه يا ساره نعم محافظه ايه القاهره من القاهره آه، يعني في سنه كام انا تانية ثانوي وداخله ثالثه ثانوي ان شاء الله يعني انت في سن ثانوي يا ساره اه اخطر سن الوقت عند البنات طيب انت حاسه انك عندك مشكله في علاقتك بالله اه عندي مشكله جامده قوي مقصره قوي مع ربنا و... وما عنديش اي حاجه مع ربنا يعني ما بحاولش اتخذ قرار ان انا ان انا اكون يعني معاه كويسه طب انت شايفه ايه اللي بيشدك لورا يا ساره
كل حاجه كل حاجه يعني انا الحمد لله متربيه في اسره كويسه بس ارادتي اللي وحشه ونفسيتي هي اللي وحشه انا صحباتك ملتزمات يا ساره اه الحمد لله كويسين اه صحباتك آه، الحمد لله كويسين وبيصلوا وعارفين ربنا كويسين يعني ما لهمش مشاكل في المعاصي بتاعت لا البنات الحمد ثانوي لله ده انا اللي عندي مشكله من نفسي انا
انت اللي عندك المشكله يعني انت الصحبه بتاعتك كويسه دلوقتي يا ساره اه الحمد لله بفضل الله. طب المشكله الثانيه ايه المشكلة التانية ان انا وحشة قوي مع ماما وان انا بعلي صوتي عليها وان انا بقيت وحشة قوي معاها لدرجة بقول لها الفاظ ما يصحش ان انا اقولها لها
مم. طيب يعني يعني جزاك الله خيرا يا ساره طبعا يا جماعه يعني ملف بنات ثانوي يعني مدموزيل تحت ال 20 او مدموزيل عندها 16 سنه ده ملف كبير وملف خطير ملف بنات ثانوي وملف بنات اعدادي يعني اصبحت مشاكل كبيره جدا في المجتمع الوقتي اصبحت مشاكل بنعاني منها في المجتمع الوقتي ان السن ده يعني يعني سن مراهقه البنات سن صعب وسن عايز سيطره من الاهل الاهل يا جماعه مسؤولين عن هذا السن مسؤوليه ضخمه انا بقابل في الشارع امهات بيعيطوا بالدموع في الشارع مش قادرين يسيطروا على اولادهم في المرحله ديت الابن بيبقى النهارده قمه الالتزام بكره كل حاجه تروح البنت في لحظه بتبدا تتمرد على حياتها بتبدا تنقلب على حياتها السن ده عايز وعظ انت يا ساره محتاجه تسمعي عن الجنه والنار محتاجه تسمع عن الدار الاخره محتاجه قلبك يتغسل بالسماع عن الدار الاخره محتاجه يا ساره انك انت لان الوقت بفضل الله الصحبه صالحه محتاجه انك تحفظي كلام ربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك يعني ال ال القضيه يا جماعه يعني نكمل ال- الشاب اللي دخل على النبي عليه الصلاه والسلام ائذن ليه في الزنا ائذن ليه في الزنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له ابنه تعالى قرب النبي عليه الصلاه والسلام يعني احن انسان في الوجود كله عليه الصلاه والسلام يضع ايده على صدره ويبدا يدعي له ويبدا يستغفر الله ليه ويقول اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه يبدا يقنعه ترضى لامك ترضى ان واحد يروح يعمل كده ترضى لاختك ترضى ترضى عالج الشاب الشاب خرج وهو حاسس ان قلبه في قمه الطهاره حياته اتقلبت لما فتح قلبه لما لقى حد يسمعه رغم ان المشكله تدل ان الشاب ده لا يمكن يتوب ان الشاب ده اصعب من ان حد يتخيل انه يتوب ده مش بيقول ساعدوني اتجوز ده مش بيقول انا عايز اتجوزها ده بيقول انا مفيش حل ليا ليا غير ان انا اذني والعياذ بالله انا خلاص معلق بالذنب ده لدرجه اني مش هقدر اسيبه الحل الوحيد عشان ادخل الجنه مش ان انا اتغير ان الدين هو اللي يتغير ان ده ما عادش يبقى ذنب بالنسبه لي قضيه كبيره يا جماعه قضيه الشاب اللي حاسس ان في ذنب معين مش هيقدر يسيبه انا مش هقدر انا مهما حاولت الشاب اليائس الشاب اتفضل السلام عليكم يا دكتور سلام ورحمه الله معاك لارا من الزقازيق يا دكتور اهلا وسهلا زقازيق اه اهلا وسهلا بعد عندك كام اذن سنه حضرتك حبيت بس اعرض على حضرتك كلمتين اتنين في عجاله سريعه اتفضلي
حضرتك انا قصه التوبه بتاعتي ان انا حبيت شاب ايوه في الشاب الجامعه ولا ده بعد الجامعه الحمد لله رب العالمين هو يعني ما كانش خالص في التزام خالص وما كانش في اي حاجه بس الحمد لله رب العالمين ربنا من عليا ان انا بعدت عنه ماشي بعدت عنه بسبب حاجه واحده بس ان انا ايقنت ان الحب البنت العبد زيها بيذلها وحب البنت للرب بيعزها واقسم لك بالله يا شيخ ان انا جلست اربع سنين ثلاث سنين اقسم بالله جلست ثلاث سنين امام القنوات الدينيه ما اخرج من البيت الا للصلاه مم.
صلاه القيام المهم شفت حضرتك على قناه الناس وهي دي كان سبب الالتزامي وسبب طفلي والحمد لله رب العالمين دلوقتي انا دعت ربنا قلت يا رب انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي انا عشت سبحانك.
مظلومه واتظلمت وماليش حد في الدنيا دي غيرك حتى انت احن عليا من امي من ابويا من اي حد جزاك الله أنقذني.
خيرا جزاك الله والحمد خيرا لله يعني جزاك ربنا الله خيرا نشرني يا دكتور من الضياع الحمد لله رب العالمين ومن عليا دلوقتي بجيش صادق الحمد لله ويمكن هو احن عليا من اي حد ما شاء الله لا قوه الا بالله الحمد لله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه مشاكل الحب عند الشباب مشكله خطيره جدا الشاب يقول لك انا متعلق ببنت انا مش قادر اسيب بسبب بنت انت بتحبها اه بحبها لو بتحبها سيبها لانك هتوديها جهنم انت لو بتحبيه سيبيه هتوديه جهنم ده لو حب صادق ولو انت عايزها هي مش في ايد نفسها ولا في ايد ابوها هي في ايد ربنا اطلبها من ربنا مش هتاخدها من خزائن ربنا بمعصيته مش هتاخدها بالمعصيه هتاخدها بطاعه ربنا سبحانه وتعالى اطيع ربنا ولو فيها الخير هيجيبها لك انما انك تفتكر انك انت هتاخدها يعني سبحان الله بمعصيه الله سبحانه وتعالى مشكله كبيره جدا مشكله كبيره انت لو شفتها دلوقتي وهي عربيه جت خبطتها قطعتها وماتت و- و- ودمها تناثر ه- هتموت من الحزن عليها طب انت الوقت كلامك ليها هيوديها جهنم هيخليها تشوى في جهنم والعياذ بالله هيخليك انت وهي تسقطوا من على الصراط في جهنم يبقى منين بتحبها ومنين خايف عليها منين اللي بيحصل ده يا جماعه اللي بيحصل ده هوى اللي بيحصل ده يا جماعه تدمير تدمير للدنيا وللاخره المعاصي كتير والمناقشه فيها يعني يعني يعني مناقشه فيها عايزه عايزه عايزه وضع كبير يا اخواني يعني ونرجع تاني نقول ساكت ليه ما ينفعش تسكت ما ينفعش تسكت يا ابني انت انت مشكلتك انك مش لاقي حد يسمعك لازم يبقى ليك اللي يسمعك لازم لازم يبقى ليك الحد الصالح اللي تقرب منه ويقرب منك ويسمعك وانت لازم يكون ليك اللي تسمعك واللي تفهم مشكلتك يا جماعه عايزين نسمع بعض عايزين نحس ببعض عايزين ناخد بايد بعض عايزين نبقى اصدقاء نبقى احباب في الطريق لربنا سبحانه وتعالى ال- ال- المقذوم ده مين اللي هي- اللي بيقول اذن ليه في الزنا كام شاب دلوقتي قاعد عايز يقول اذن ليه في الزنا لو لقى النبي عليه الصلاه والسلام هيقول له اذن ليه في الزنا وده هيقول اذن ليه في المخدرات وده هيقول اذن ليه في المواقع وده هيقول اذن ليه في فلانه ان انا اكلمها لان انا ما اقدرش ما اقدرش حياتي بدون المعصيه دي لا يا جماعه لا يا اخواني احنا عايزين باذن الله سبحانه وتعالى يعني عايزين فلا اقتحم العقبه كل واحد منكم زي ما قلت لكم اكتب المعصيه بتاعتك في ورقه المعصيه اللي هي انت لو سبتها اللي هي العقبه فلا اقتحم العقبه كل واحد مننا يا جماعه في عقبه في حياته العقبه دي لو عداها فعلا خلاص ما عادش في مشكله عنده في واحد يعني بسمعها من شباب كتير يقول لك البنات في واحد تاني سمعتها من شباب كتير جدا يقول لك الفراغ انا لو التزمت اعمل ايه انت مش عارف انت بتطالبني بايه انا هقول لك الحقيقه الحقيقه ان انا حياتي كلها حرام في حرام انا بصحى على حاجات حرام وبنام على حاجات حرام وبرنامج يومي كله حاجات حرام انت لما بتيجي تقول لي سيب انت بتقول لي سيب حياتك انت بتقول لي اقلب كل حاجه انت بتقول لي اتمرد على كل حاجه طب اعمل ايه بعد كده لما اسيب انا انا من يا من نادي يا في القهوه يا ماسك التليفون قاعد على البلوتوث ولا قاعد يا على النت يا في مصيف يا مسافر في رحله في بورتو مارينا ل- ل- ل- لعمراوي ولا طمراوي ولا يا بسمع شريط يا على الكمبيوتر قاعد على ال hard disk اجيب الافلام الاجنبيه المترجمه يا ك... انت دلوقتي بتقول لي ايه اسيب كل ده اسيب حياتي اتسلخ من حياتي كلها يعني فاخواني يعني اه تسيب حياتك ايوه تسيبها ربنا سبحانه وتعالى فكره البرنامج ده ان احنا بنتكلم عن فلا اقتحم العقبه ايه العقبه اللي بينك وبين ربنا ايه العقبه اللي بينك وبين ربنا ايه الحاجه اللي لو سبتها فعلا هتنطلق لله الحاجه دي لازم نعرفها مع بعض ولازم نشخصها مع بعض ولازم من الاول تبقى محدده ومشخصها عشان واحنا ماشيين طول الرحله باذن الله سبحانه وتعالى تبقى انت فعلا هتستفاد هتستفاد باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نعرف ايه المعصيه اللي في يوم من الايام هتشوف الجنه ازلفت وتلألأت واشرقت بنور ربها والمتقين بيدخلوها وانت واقف محروم بسبب المعصيه ديت ايه الحاجه اللي الشيطان ضحك عليك فيها ايه الحاجه اللي ممكن تعرضك انك تدخل مع الشيطان جهنم والعياذ بالله بسببها ايه المعصيه المحوريه في حياتك ايه العقبه من النهارده يا جماعه لازم كل واحد يشوف ايه العقبه في واحد العقبه بتاعته انه سمع لدعاه بيقولوا له يا عم الاغاني حرام الاغاني حلال والطرحه مين قال ان هي حجاب الطرحه 10% من الحجاب كله وباقي اللبس الحشمه 90% سمع دعاء بيقولوا له انت عايزك كده انا مره سمعتها من داعيه بيقول للناس انا عايزكم كده بلبسكم كده بشكلكم كده بمنظركم كده الفرق انك انت تصلي انك تبقى أخ... سبحان الله مين اللي قال هذا الكلام مين اللي قال هذا الكلام مين اللي قال يا اخواني يعني يعني ممكن يكون واحد مشكلته ان هو ان هو مش عايز يتوب اصلا يا عم الناس طلعوا الذره وطلعوا القمر انتوا بتقولوا ايه انت لسه بتتكلم على ايه الناس طلعوا القمر كلمونا في حاجه تقوم المجتمع واحد تاني يقول انا بصراحه انا شايف ان ده تشدد وان الكلام في الدين بالصوره دي تشدد I must live my life انا انا عايز اعيش حياتي انا حياتي all or none يا عايشها يا ما اعرفش اعيشها واحد تاني يقول لك انا انا عايز اتوب بس من غير ما اسيب انا عايز ابقى في الاثنين انا عايز زي ما المغني اللي قال في اخر فيلم وهو بيمثله مغني اللي كتير بيحبوه قال انا عايز ارضي ربنا وعايز اتوب بس عايز اعيش سعيد في الدنيا برضه ما هو تعيش سعيد في الدنيا بالمعصيه ولا تعيش سعيد في الدنيا بالطاعه ان المتقين في جنات ونعيم والله في الدنيا قبل الآخرة في جنات في الدنيا قبل الآخرة عشان كده يا إخواني فلا اقتحم العقبة كل واحد فينا بينه وبين الطوبة عقبة كل واحدة فينا بينها وبين الطوبة عقبة بينه وبين إنه ينطلق لربنا بينه وبين إنه يتغير حتى الغافل حتى اللي ما بيعصيش بينه وبين إنه يزيد عقبة في دنيا شداه في مشكلة مكبلاه لازم كل واحد مننا يشخص الحاجة اللي معطلاه الحاجة الأساسية ويبدأ من الوقت وطول الشهر بإذن الله يقاوم الحاجة ديت ويكافحها وكل واحد يقف مع نفسه ويواجه نفسه بالحقيقه باذن الله سبحانه وتعالى اللي عنده مشكله تاذن ليه في الزنا اللي عنده مشكله نفقه حنظله اللي عنده مشكله سيدنا يوسف لما شاف الرؤيا جرى على ابوه سيدنا يعقوب في اول سوره يوسف يا ابت اني رايت 11 كوكبا لا حد يجري عليه لازم يكون لنا اللي نجري عليه واللي نكلمه واللي نفتح له قلوبنا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى موعدنا بكره بعد الافطار في الحلقه الثانيه ان شاء الله او المحطه الثانيه في سلسله اقبلني يا رب باذن الله سبحانه وتعالى انا ما بحبش ان انا اعلن عن الحلقه اللي بعدها ليه لان انا عايز الاول نعيش في معنى اقبلني يا رب اللي اتكلمنا فيه الليله اقبلني يا رب اللي اتكلمنا فيه بعد الفطار ان شاء الله النهار الليله نعيش في معنى قبلني يا رب واحنا بنصلي تهجد واحنا بنصلي الفرائض نعيش في معنى ان انا واقف على بابك يا رب افتح لي يا رب انا واثق انك مش هتسيبني واثق انك مش هتردني مهما كانت ذنوبي ومعصيه وباذن الله نلتقي بكره باذن الله بعد الفطار في الحلقه الثانيه من افتح لي قلبك النهارده في افتح لي قلبك في اقبلني يا رب بعد الفطار وافتح لي قلبك بعد التراويح ان شاء الله يعني النهارده يعني ممكن يكون الفكر تفتح لي قلبك ما كانتش واضحه قدام الناس قوي يعني ممكن يكون ناس عندها قصص توبه قويه جدا بس عايز انه يجهزها قبل ما يتصل اكتر ممكن يكون شباب عندهم مشاكل كبيره بس عايز يبقى عارف المشكله وهو بيسال فيها او بيتكلم فيها ممكن يكون شباب مروا بتجارب صعبه جدا وعايزين حد يعني ايه عايزين يكونوا بلوروها اكتر اللي عايز يتواصل معانا في مشاكله ويفتح قلبه من خلال موقع ويتو الله الطريق الى الله ان شاء الله هيلاقي ركن على المنتدى باذن الله يدخل ويكتب مشكلته ويكتب رقم تليفونه عشان يبقى في تواصل بينا باذن الله سبحانه وتعالى ان ربنا اذن اخواني في الله يعني اترككم على طاعه الله ان شاء الله دي الليله الثانيه من رمضان عايزين ننام لنا ساعتين ونصحى ان شاء الله نتهجد باذن الله رمضان جاي يحل لنا اكبر مشاكل في حياتنا مش عايزين نضيع الليله دي لازم تبقى ليله العتق من النار ان شاء الله كل واحد فينا يجاهد الليله ان دي تبقى ليله العتق من النار باذن الله من اولها كده يبقى فزنا بهذه الجائزه العظيمه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا اللهم تب على شباب المسلمين تب على فتيات المسلمين تب على رجال المسلمين تب على نساء المسلمين تب على عصاة المسلمين اللهم اهدنا بهداك اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على أمة محمد يا رب العالمين اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يعني أترككم على طاعة الله بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نلتقي مرة أخرى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير يا